اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد العظيم اللهم لك الحمد يا أكرم الأكرمين يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم يا حميد يا مجيد يا ذا الجلال والإكرام اللهم أتمم علينا بخيرك وبرك ومددك وجودك ورأفتك ورحمتك وودك يا رب العرش العظيم يا ربنا وإلهنا يا ركننا الشديد ويا أملنا الوحيد اللهم لا حول ولا قوة إلا بك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله بإذن الله نبدأ المرة الأخيرة في دورة تفسير وتدبر سورة التوبة في دورة الطريق إلى براءة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار يعني نبدأ من أول هذه الآية صاد 205 آية 117 لقد تاب الله على النبي بعد 130 غزوة سرية ربنا قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين بعد 23 سنة تشيب لهم شعور الرؤوس وتشيب القلوب لما رآه المهاجرين من مخاطر في شعب أبي طالب وفي المرحلة السرية والجهرية ونهاية مكة بعد مخاطر الهجرة بعد كل ما لقاه المهاجرين من مشق ومتاعب وبعد كل ما تكبدوه في الجهاد في سبيل الله وبعد والأنصار اللي بعد ما بايعوا على أركان البيعة للنبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم وعلى أن تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيعة ظلوا عليها منذ أن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل الجهاد ده بعد دار الأرقم بعد بناء قباء والمسجد النبوي بعد كل لحظات الخطر ولحظة هجمة غسان لما عمر بن الخطاب فزع من النوم وأحد الصحابة بيطرق عليه الباب ليلا ليعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آل من نسائه ولكن في أي لحظة كانوا متوقعين هجوم الروم وهجوم الغساسنة على عاصمة الإسلام المدينة المنورة بعد 23 سنة دي كانت مكافأة نهاية الخدمة لقد تاب الله المكافأة يبقى التوبة دي يا جماعة مش معناها ان الذنب راح ده دي كانت تبقى لقد غفر الله انما التوبة ده ليها معنى اعظم واكبر واشمل المغفرة ان الحاجة الوحشة راحت ان الذنب راح التوبة ان الحاجة الحلوة رجعت التوبة ان ربنا فتح العلاقة بينك وبينه تاني ان ربنا فتح لك ابواب المدد والتيسير والفتح والعطاء والبركة تاني عشان كده كلمة التواب لغة ملهاش علاقة بالذنب اصلا تواب في اللغة اي الرجاع الذي وان عدتم عدنا الذي ان رجعت اليه بما كنت تفعله معه لو رجع سرك زي سرك زمان بينك وبين الله لو رجع قلبك قلب زمان لو رجعت نيتك وهمتك نية وهمة زمان لو رجع نذرك لعمرك في سبيل الله زي زمان لو رجع عبادتك واورادك زي زمان لو رجعت هيرجع هيرجع عطاؤه هيرجع مدده هيرجع فتحه كل اللحظات الجميلة في عمرك هيرجعها لك تاني كل اللي دهولك وراح منك بذنوبك هيرجعه لك تاني تيسير الرزق اللي كان معودك عليه هيرجعه لك تاني فتحه عليك في الدعوة الى الله وفي ظهور الدين او في العمل الخيري او فتح قلوب الناس للمتدينين وللدعاء الى الله يرجعوا تاني فلسطين ترجع تاني امجاد الامة ترجع تاني كل حاجة حلوة ادها لك في يوم من الايام وانت ضيعتها بذنوبك واعراضك لو رجعت للي كنت عليه هيرجع لك سلسلة المفاتيح كلها مرة تانية لقد تاب الله اي عاد بالرحمة وعاد بالمغفرة وعاد بالمدد وعاد بالفتح وعاد بالتيسير طب ايه اللي يخلي في لحظة رهيبة زي دي في نهاية هذه الصورة العظيمة اخر صورة طويلة نزلت في القرآن الكريم في نهاية السيرة النبوية ايه اللي يخلي ربنا يختم السيرة والقرآن بكلمة لقد تاب الله اول حاجة لان احيانا الانسان لما بيعمل عبادات كبيرة وعبادات عظيمة بيبدأ يشوف نفسه ففي اللحظة اللي انت عملت حاجة كبيرة ربنا يقول لك جايزتك ان انا تبت عليك فتقوم تتكسر بقى تقوم لا يتعاظم في نفسك انك عملت حاجة كبيرة مخلصين بقى فضل منة الله مثلا السبعة الطوال بقى من صورة واحدة من السبعة خلصنا السبعة وخلصنا تفسير القرآن وطلبنا العلم ورحلنا في الطلب في الاخر يجي في اللحظة ديت انت ده انت قمة حلمك دلوقتي ان ربنا يتوب عليك يقوم تفضل مكسور يقوم تفضل وبرضه اشارة انك مهما بذلت برضه اللي كان مطلوب عشان نصر الدين ربنا اعلى انك مهمع لدرجة ان بعد كل اللي انتوا عملتوه انتوا محتاجين توبة عشان الله سبحانه وتعالى يقبل ويرضى بعد كل اللي اتعمل انت محتاج توبة فتفضل حاسس بالتقصير برضه هدف ثالث خطير لان كلمة تاب الله تيجي في موقف رهيب زي ده كله جهاد ان تاب الله لما تيجي بعد غزوة زي غزوة تبوك ولما تيجي بعد 130 غزوة سرية كأن لو عندك ذنوب كتير لو كاهلك اثقل بذنوب وكبائر لا يعلمها الا الله اعظم طريق الله يكفر عنك ذنوبك به هو الجهاد ونصرة دين الله والله يا اخواني ان لنا ذنوبا لا يكفرها الا نصر دين الله ليلا ونهارا ولا يكفرها الا الشهادة في سبيل الله فانك تعرف ان تاب الله بجايزة اجهاد النفس وبذل النفس والوقت والمال والجهد وكل شيء من اجل نصر الدين ربنا هنا تيجي لقد تاب الله عايز ربنا يتوب عليك است... تب الى الله بالدعوة الى الله الله سبحانه وتعالى يتوب عليك لقد تاب الله اللام هنا لم القسم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه مش الذين عصوه عشان كده هنا تاب هنحملها على المعنى اللغوي لان المفسرين هنا يعني م- مختلفين مع بعض هي تاب هنا بالمعنى اللغوي ولا تاب هنا بالمعنى الشرعي تاب هنا ان كان في ذنوب وربنا تاب منها ولا تاب هنا يعني ربنا عاد بخيره وبره وكرمه ورحمته هنشوف الوقت هنقولها بس مع تاب الثانية الذين اتبعوه في ساعة العسرة ساعة يا رب ده 1500 كيلو متر 750 رايح و750 راجع يا رب ده الطريق لوحده خد شهرين ده يعني الطريق بال بال بال بال بالمكث اللي هناك يا رب ده كانت غزوة رهيبة وده اصعب غزوة في السيرة النبوية كلها واكبر غزوة اتسمت غزوة العسرة واتسمى الجيش بتاعها جيش العسرة وفي الاخر يا رب في ساعة يا رب الشهرين دول ساعة ازاي هي اول ساعة هي الطرق الصعبة دايما مشكلتها في قرار التقحم بتاعها اول ما بتقوم وبتنطلق الله بيتولاك زي الصحابي اللي يوم الاحزاب لما كانت ال- ال- المدينة المنورة جليد جليد الجو صقيع جليد والصحابة كلهم خايفين والمشركين في قمة بأسهم وال- وكل السرج اطفئت والنبي عليه الصلاة والسلام قال من يقوم فيأتيني بخبر القوم الصحابة ما فيش ولا واحد جرؤ ان هو يقوم من البرد ومن الظلام ومن الخوف وامتما- وامتماسك اهل الباطل الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم فيش ولا واحد رضي يقوم الصحابه كانوا بيستشهدوا على باب التابعين اللي كانوا بيقولوا لهم يا ريتنا كنا قابلنا رسول الله فكانوا يقولون لا تدرون لو كنتم لقيتم رسول الله اين كنتم انتوا فاكرين الموضوع نصر الدين ربنا دي كانت سهله الصحابي اللي قام قال فلما قم كانني امشي في حمام حمام ده اللي هو المكان اللي كله دفى وبخار و... وانا انا لقيتنا اول ما هتدخل الطريق مش هتحس بحاجه هي القصه لحظه القرار هو الابتلاء كله الساعه اللي انت هتاخد فيها قرار التدين والالتزام هو الطريق القصه كلها الساعه اللي انت هتاخد فيها قرار ترك الحاجه المحرمه اللي قلبك متعلق بيها اول ساعه هتاخد فيها قرار طلب العلم اول ساعه هتاخد فيها قرار النزول والدعوه الى الله هي دي القصه بعد كده كأنما أسير في حمام انت مش هتحس بحاجة انت هتبقى في ولاية الله فربنا اعتبر الغزوة دي كلها ساعة اه ساعة بس كانت ساعة صعبة ساعة العسرة يعني ايه عسرة يا جماعة هذا يوم عسر يعني ايه كل الابواب متقفله مفيش منفذ للنجاة يقول لك ولادة متعسرة الواد مش عارف ينزل الدنيا مسدودة ولادة متعسرة كأن الطريق مسدود ان هذا الجنين ينزل الى الحياة يبقى هنا ساعة العسرة كل حاجة مقفلة فلوس مش عارفين ان احنا فعلا نطلع واحنا م- مؤمنين ماديا مش عارفين نطلع واحنا مؤمنين طعاما وشرابا وحملا وكل حاجة الطريق رهيب و- وفي هذه الساعة الذين اتبعوه في ساعة العسرة في لحظات لو انت وقفت مع الدين فيها لن ينساها لك الله القصة هنا مش الذين اتبعوه الذين اتبعوه كتير انما القصة هنا الذين اتبعوه في ساعة العسرة القصة هنا ان في لحظات لو وقفت مع الدين فيها لن ينساها لك الله في الدنيا ولا في الاخرة في اوقات الكل بيقف مع الدين يا جماعة زي ما هناخد في اخر الايات وما كان المؤمنون لينفروا كافة طول الصورة ما لكم اذا قيل لكم انفروا ها ثقلتم محدش عايز يطلع انفروا خفافا وثقالا حتى لو مستثقل اطلع محدش عايز يطلع تفاجئ ان في نهاية الصورة الامر تغير تماما ربنا بيقول لهم مش كلكم كل الامة عايزة تطلع الكبار والصغار عايزين يطلعوا خلاص الجهاد احلو والامه انتصرت وبقى الجهاد يعني ممكن يبقى كانك انت طالع رحله خلويه وبقت الامه عزيزه والكل العالم كله بقى خايف منها وبقت الغنائم جباره بقت غنائم الهوم والفرس بقى فكل الامه عايزه اول الصوره الكل بيتساقط وبيتزق اخر الصورة كل الامة عايزة تنطلق لدرجة ان ربنا قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة مش كلكم امال ايه يا رب لا اتوزعوا شوية يروحوا في الصغر ده وشوية يروحوا في صغر العلم زي ما هنتكلم في الاخر لن يوجد بيننا عاطل لن يوجد بيننا عاطل احد السلف يقول دخلت مسجد من مساجد المسلمين فقام لي رجل وجلس يذكر الله فقام لي رجل فقال إن كنت لم تحفظ كتاب الله فاجلس مع من يحفظون كتاب الله وإن كنت حفظت كتاب الله فاجلس لتحفظ كتاب الله وإن كنت ممن لا يعلم كيف يقرأ فاجلس مع من يعلمونك كيف تقرأ وإن كنت ممن تعلم كيف يقرأ فاجلس لتعلم كيف تقرأ فإننا لا يوجد في مسجدنا من يجلس دون عمل بيقول له ما عندناش عواطليه هنا يا تقعد في حلقه تحفيظ قران يا تقعد في حلقه تجويد يا تقعد تحفظ وتعلم تجويد عندناش حد يدخل ويقعد كده مفيش فرجتيه عندنا في المسجد ده فهذا الرجل يعني بيتعجب من حال هذا المسجد فدي نهايه سوره التوبه يا جماعه عادش فيها عطليه في الامه ثغرك ايه لازم يبقى زي ما مهنتك موجوده في البطاقه كده انا محامي انا مدرس انا انا تاجر انا كذا كذا لازم يبقى مهنتك الدينيه معاك في السي في بتاعك قبل ان تلقى الله سبحانه وتعالى الذين اتبعوه في ساعه العسره يبقى القصه مش اللي جه وهي محلويه القصه لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا صحيح كلا وعد الله الحسنى ولكن حسن هؤلاء غير حسن هؤلاء مقام هؤلاء غير مقام هؤلاء والدين علمنا التنافس يا جماعة المهاجرين كانوا بيتنافسوا مع الأنصار أبو بكر وعمر كانوا بيتنافسوا عمر لما قال لا لا لأسبقن اليوم أبا بكر لما راح جاب نص ماله في غزوة تبوك وافتكر بقى انه اسمه أبو بكر أبو بكر جاب ماله كله كل المال بتاعه الاغنياء من الصحابة كانوا بيتنافسوا مع الفقراء الفقراء راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور ذهب اهل الدثور بالاجور والدرجات العلى هيسمعونا في الجنة يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل اموال يتصدقون بها النبي عليه المنافسة اخوانا الذين اتبعوه فين ساعة العسرة هي دي القيمة بتاعتك كم مرة الدين كان محتاج فعلا وانت وقفت انما لما بقت الامة كلها جاية ساعتها انت ماشي كل حاجة ان شاء الله لها اجرها عند ربنا بس عمرها ما تبقى زي الذين اتبعوه في ايام العسرة في زمان العسرة ومحدش عايز العسرة كل اللي باب بتقفلها رجعوا كل اللي باب بتفتحها كل حاجة قدامهم مفتوحة ف والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة برضه حتة ساعة غير ان هي الساعة بتاعت اخذ القرار بعد كده انت محمول في ولاية الله سبحانه وتعالى ان انت مهما تعبت وفي النهاية ما انتش فاكر اي حاجة من التعب بتاعك خلاص ساعة يعني غزوة تبوك مهما احد من الصحابة عاشها لو جه يتكلم عنها يتكلم بايه اللي هو فاكره ساعة منها خلاص هو الالم كله لحظتها بعد كده لن تذكر الا النجاح انت بتتعب عشان ربنا فترة وبتفضل تجني طول حياتك ثمرة نجاحك وثمرة كفاحك وثمرة جهادك وتعيش طول عمرك طول عمرك في رقي وعلو عشان تعبت فترة والعالم كان يرحل في طلب العلم خمس ست سنين ويعيش طول عمره منارا للعالمين كلهم هي فترة بتأسس لحياتك وبعد كده بتعيش على مدد ربنا ليك من التعب اللي انت تعبته في فتح الله سبحانه وتعالى الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ها رجالة النحو فين قلوب هنا موضعها من الاعراب ايه ايوه صح كده قلوب فاعل ما شاء الله من بعد ما كاد يزيغ طب في قراءة تانية في الاية من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم يبقى من بعد ما كاد يزيغ قلوب يزيغ يزيغ عارف الطالب اللي بيزاغ من المدرسة آه يعني في التزويغه الاول بتبدا من هنا ان القلب يبقى عايز يهرب من الموقف اللي هو فيه مستثقل الطاعه مستثقل العباده احيانا بتبقى عباده مجدك كله فيها مجدك ورفعتك ومقامك عند الله ورفعة الله ليك في الدنيا قبل الآخرة كله بسبب هذه العبادة وقلبك مستتقلها وعايز تزوغ منها وآه لو علمت مقام من يفعلها عند الله عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث الثورة الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيأمر الأمة كلها ان هي تعمل ثورة عارفين الحديث ده إن الله لا يعجب من رجل صار عن فراشه ووطائه من بين اهله وحبه يصلي بين يدي الله ان الله لا يعجب من رجل صار النبي ما قالش قام يصلي الليل النبي بيفسرك ان هو قايم بثوره ثوره على نفسه ثوره على ذنوبه وثوره على شطاره وثوره على كسله وعلى عمره اللي ضاع وعلى التكاسل والتقاعس بتاعه ثوره عن فراشه ووطائه من بين اهله وحبه يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقول الله لملائكته يا ملائكتي انظروا الى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين اهله وحبه يصلي شوفوا في الارض واحد قايم تعبان قايم ثائر على نفسه وعلى قايم تعبان في رواية يصلي يعالج نفسه هو مش قادر يصلي قاعد يعالج نفسه ويسيس نفسه ويجيبها من الشدة مرة وبالليل مرة شوية من شعرها في بوز الكومودين والله لا تقومي والله لا تقفي بين يدي الله وشوية بالمسيسة هنروح في داهية قوم اتقي ربنا فيا وفيكي لم نصبر على عذاب الله شوية وشوية وفي الاخر يعالج نفسه تحت واحد قايم بالكابد وتعبان ومأزوم فوق في الملأ الأعلى الله يباهي بملائكة الملأ الأعلى لو هو في اللحظة دي شاف المشهد اللي فوق قلبه هيتخلع هو مش عارف هو بيعمل ايه هو مش عارف عظمة الطاعة اللي هو فيها فمشهد في السماء ومشهد في الأرض يعرفوك ان احيانا بعض العبادات عظيمة بس احنا نفهم نطلب العلم ونفهم مقام الأعمال عند الله سبحانه وتعالى من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من المهاجرين والأنصار يبقى معناها تبوك دي كانت صعبه قوي بقى بجد يا جماعه يبقى معناها ال ال الطريق ده والحر الرهيب يقول لك قتاده يقول في لهمان الحر الدنيا كانها لهب مولع من شده الحراره والموقف صعب وازمه وتجهيز جيش هيقاتل الروم ما هوش حاجه سهله يعني ما هيش قضيه انت طالع وانت ما انتش عارف انت طالع تحارب مين في ايه يعني كنت لسه بتفرج كده على حاجه كده من فيلم عمر المختار في وقت من الاوقات مع بعض اطفال كده فجايبين لك منظر جيوش الايطاليين وهي مع المدافع ومع الدبابات والتانيين جايين مستوى يعني يضحك في المقارنه بين الاثنين اهو ده الوضع بالظبط النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه طالعين مستوى السلاح اللي معاهم لا يتوافق اصلا مع المستوى بتاع الروم والتسليحات الحديثه الجباره بتاعتها من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم كان في ناس هتقع بس ربنا اللي ثبتها ربنا لن ينسى لك لحظات قديمة يثبتك بيها في ال ال الأزمات ال العارضة فالكلمة دي بتبين لك الموضوع كان صعب قد ايه ثم تاب عليهم يعني ايه ثم تاب عليهم بقى دي القصة هنا يا جماعة لقد تاب ثم تاب القصة هنا ان الآية اللي بعدها وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي وتاب على الثلاثة الذين خلفوا في اخر الاية ثم تاب عليهم ليتوبوا يعني ربنا جاب ايتين ورا بعض حدش يتخيل انهم يجوا ورا بعض اصلا اية بتتكلم عن عمالقة الايمان والطاعة في التاريخ البشري اية بتتكلم عن افضل من مشى على وجه الارض وافضل من مشى على وجه الارض بعد الانبياء النبي والمهاجرين والانصار وآية بتتكلم على المخلفين المذنبين المقصرين في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق دين الله والاثنين ورا بعض والاثنين ربنا جاب نفس الالفاظ فيها هنا مع النبي والمهاجرين لقد تاب ثم تاب وهنا مع المخلفين خلفين تاب ثم تاب يعني ايه يعني ايه الموضوع ده كأن التوبة دي من غيرها لا يمكن المتفوق هيقدر يطلع لقدام ولا يمكن اللي وقع وغرز هيقدر يقوم الوقعه بتاعته كأن التوبة ديت الشيخ محتاجها والشاب الغرق العاصي محتاجها كأن التوبة دي يا جماعة ديت هي اللي كل محتاجها زي ما هو محتاج النفس محدش يقدر يعيش من غير توبة محدش يقدر يعيش من غير اسم الله التواب فربنا جاب ان النبي والمهاجرين والانصار محتاجين التوبة عشان يقدروا ينتصروا ويعملوا البطولات في تبوك والمخلفين محتاجين التوبة عشان بعد ما وقع بعد ما غرس في المعصية بعد ما غرست في الكبيرة بعد ما وقعت في مصيبة محدش عارفها غيرك بعد ما انتكست بعد ما كنت انك تضيع وإيمانك راح منك مستحيل تقوم على رجليك من غير التواب طب انا عايز انطلق في الدعوة الى الله وانطلق في طلب العلم وانطلق في العمل الخيري وانصر دين الله مستحيل تقدر في الواقع ده تنطلق من غير التواب مستحيل حد عايز يتقدم يتقدم من غير التواب ولا حد اتأخر وعايز يقوم من الكبوة بتاعته يقوم من غير التواب الكل محتاج التواب الصوام القوام محتاج التواب والمذنب الواقع في الكبائر محتاج التواب طب يعني ايه تاب ثم تاب تاب ثم تاب اي عاد بفتح توالي الفتوحات بقى بفتح بعد فتح ومدد بعد مدد وتيسير بعد تيسير وعطاء بعد عطاء وإلا مستحيل مين اللي كان يستحمل الطريق ده مين اللي كان يستحمل المجاعة المهلكة في طريق تبوك والمعطشة والرعب من مواجهة الروم ومؤامرات المنافقين وترك الأهل والأحباب ولهبان الحر في الصحراء المحرقة مين اللي كان يقدر يستحمل الكلام ده من غير تاب ثم تاب دي مستحيل من غير التواب تقدر تكمل ولا تقدر تتقدم فدي توالي عطاءات الله تاب عليك واداك رحمته وفضل عشان تقدر تطلع طب لما استمرت وكملت ثم تاب توالت الرحمات والفتوحات والعطاءات يبقى عطاءات الله للمستمرين غير عطاءات الله للمبتدئين كل ما تستمر هتاخد ثم تاب تكمل اكتر ثم تاب تكمل اكتر والا والله العظيم يا اخواني لولا تاب ثم تاب والله ما كنا الوقت في الدرس الاخير من سوره التوبه لولا تاب ثم تاب والله ما كان زمانك الوقت قاعد في المسجد اصلا ولا كان زمانك الوقت بتسمع درس ديني اصلا لولا تاب ثم تاب ما كان حد قدر يكمل في الطريق ده اصلا في هذا الزمان الرهيب ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم الرؤوف هو الذي يسعى في دفع الضر عنك الرحيم هو الذي يسعى في ايصال النفع لك يعني ايه الرؤوف يقول لك خد درجات الرافع يعني ايه خد درجات الرافع يعني كان يسقط ولكن خد درجات فما سقطش يبقى الرأفة انك كنت هتروح في, في, في مصيبة بس حد طلعك منها الرحمة ان حد ادالك بقى الايه النفع والخير انه بهم بهم تقديم يفيد الاختصاص حصريا للمقبلين على الله معاملة الله لها سنن الله يعامل الاولياء الاصفياء غير معاملة العوام غير معاملة المذنبين دي علم من علوم العلوم الربانية في الاسلام اسمه علم سنن معاملة الله للعباد ربنا بيتعامل معاك ازاي انت ربنا يبتليك وانت ربنا يفرج الكرب والمشاكل اللي عندك تطلع ازاي و... وامتى ربنا يوصلك وامتى ربنا يفتح عليك في الرؤى واجابه الدعاء وامتى اجابه الدعاء تلاقيها مش زي ما انت فاكر وامتى ربنا يقبل مصالحتك ليه لما بتيجي تتوب وامتى تلاقي فيه بطء في, ال... في اللي بيسموه استبطاء الله في القطيعه تلاقي علامات الرضا لسه ما جاتش وانت بتسترضي الله بقالك مده وبتتوب بقالك مده امتى كل ده دي اسمها علم معامله سنن معامله الله للافراد ده غير معامله الله للدول والامم معامله الله للدول والامم ده ده, ده حاجه ثانيه امتى ربنا ينزل العقوبات على المجتمع امتى ربنا يمنع المطر امتى ربنا يغلس اسعار امتى ربنا يخلي الجواز سهل والدنيا سهلة امتى ربنا يعين حاكم صالح امتى ربنا يعين حاكم فاسد ظالم امتى امتى, امتى. دي سنن معاملة الله للامم دي سنن تانية انما في حاجة اسمها سنن معاملة الله للافراد انه بهم رؤوف رحيم لان هم مع بعضهم رؤساء رحماء لان هم اقبلوا على الله شوف بقى هم عاملوا ربنا بايه عشان تبقى انه ايه بهم مش بالكل ها انه بهم ايه رؤوف رحيم نفس الكلمة اللي ربنا قال على النبي عليه الصلاة والسلام بعد صفحتين بالمؤمنين رؤوف رحيم برضه بالتقديم بالاختصاص بالمؤمنين رؤوف ايه رحيم فهذه معاملتهم من السماء ومن الارض ربنا يحنن عليهم قلوب اهل الارض فيعاملهم بالرأفة والرحمة وربنا يعاملهم من فوق سبع سماوات بالرأفة والرحمة بيعملوا ايه دول اللي ضحوا عشان ربنا اللي تعبوا عشان ربنا زي ما تشوف الوقت الايه دي علاقتها بالصوره اللي فاتت كلها ايه الايه دي علاقتها بالصوره اللي فاتت ان كل الصوره اللي فاتت بتتكلم عن عقوبه اللي خذلوا الدين واللي تنكصوا عن نصره الدين طب يا رب بقى اللي طلعوا بقى هتديهم ايه اهو ده بقى الموضوع اللي جاي اهو ده الموضوع اللي جاي اللي طلعوا ده اللي قابل للمسؤوليه عن الدين ربنا يديله ايه اول حاجه ربنا يديله تاب ثم تاب انه بهم رؤوف رحيم هنشوف الوقت ربنا هيدي دول ايه الدنيا هتشتي حسنات الوقت يا جماعه ذلك بانهم لا يصيبهم ايه ظمأ ولا نصب وانا قاعد كده في الدرس كده عطشت شويه مكتوب عند ربنا انت قاعد دلوقتي جعان شويه مكتوب عند ربنا انت الطريق اللي انت جيت مكتوب عند ربنا التاكسي اللي دفعت له الاجره ولا الميكروباص مكتوب عند ربنا كان عندك مشكله في البيت وسبتها ونزلت مكتوب عند ربنا قاعد والدنيا حر والجو صعب مكتوب عند ربنا ظما نصب مخمصه في سبيل يطؤون موطئا ينالون من عدو ينفقون نفقه صغيره كبيره يقطعون واديا رايح راجع كتب لهم انت اكل ونوم وحسنات بالكوم كل حاجة بتاخد عليها حسنات كل حاجة حتى اكلك حتى نومك حتى تعبك حتى جهدك مش اللي انت بتاخد عليه حسنات فقط هو لحظة الدعوة الى الله مش زي بالظبط كده وانت جاي تصلي في الجامع من اول ما خرجت من باب بيتك من اول ما خرجت الحس... عداد الحسنات وانت راجع من المسجد عداد الحسنات شغال هو اللي ماشي في طريق ربنا كده يا جماعه اللي ماشي في سبيل الله بياخد حسنات على نومه حسنات على اكله حسنات على جماع زوجته حسنات على على انت عداد حسناتك لا يتوقف لحظه ربنا بيدي ايه اللي بيقبل المسؤوليه عن الدين ربنا بيدي ايه اللي بيقبل عرض المسؤوليه للي بيعتبر نفسه مسؤول عن نصر الدين ربنا هي دي الايات اللي احنا بنتكلم فيها غير ان الايات دي بتتكلم عن حاجه تانية بعد ربنا ادى ايه بقى للي اشتغل عرفنا ربنا عاقب اللي ما اشتغلش ازاي طب ربنا ادى للي اشتغل بقى اهي طيب اللي بيقبل المسؤوليه عن الدين وبيعيش حياه المسؤوليه عن دين الله ويعتبر ان نصره دين الله فرض وليست فضل وانه مسؤول امام الله عن الاسلام ها بياخد ايه الايات دي بتتكلم غير ان الايات هتتكلم عن موضوع تاني خطير جدا جدا جدا وهو ماذا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليم الرايه بقى تسليم الراية واعطاء خط السير للصحابة فضلوا يمشوا عليه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام خط السير وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب ثم تاب الأولانية غير تاب, تاب ثم تاب الثانية ليتوبوا يبقى معناها إيه إن هو لما وقع ربنا ما سابوش رجع عليه بفتح قلبه للندم رجع حتى احساس الندم اللي عنده ده كان بفتح من الله لو ربنا ما فتحش قلبك للاحساس بالندم مش هتندم لو ربنا ما فتحلكش الطريق مش هتعرف ترجع اللي وقع مش هيرجع الا لو ربنا فتح له الباب تاني يبقى ثم تاب عليهم لايه ليتوبوا اي ليعودوا عشان يرجع للاستقامة تاني بقى عشان يرجع من انصار دين الله تاني عشان يرجع كل نازلة للاسلام يقوم وينصر دين الله فيها تاني وعلى الثلاثة الذين خلفوا احيانا انت بتهيالك ان انت حصل ظروف ومنعتك انت ذنوبك هي اللي خلفتك خلفوا انت رجعت للخلف كل مرة ما بتقفش مع الدين فيها انت بتتراجع لورا انت مقامك عند ربنا بيتغير وكل مرة بتقف مع الدين فيها انت مقامك بيطلع لقدام خد بالك انت بتراقب قوي قوي قوي قوي انت بتراقب اكتر من موظف نشيط نجيب في مؤسسة وصاحب المؤسسة عايز يرقيه ويمسكه مثلا مدير قطاع في المؤسسة ولا حاجة او عايز يرفضه فمراقبه كويس قوي مراقب علاقته بالموظفين هو انسان دبلوماسي وحلو لو مسكته مكان كبير هيرفع راسي ولا هيوديني في 60 داهيه وهيعمل لي مصيبه كل يوم ومشكله هو انسان بجد متفاني ومنضبط في عمله بحيث ان انا لو مسكته مهمه كبيره هبقى نايم وانا مطمن ولا راجل مفرط ومزوغاتي وتزيغ القلوب وراجل هربنجي وخلاص هو انسان كفء وبيطور امكانياته باستمرار وعنده امكانياته انه يمسك مواقع كبيره و و و وعنده جديه ولا انسان امكانياته ضعيفه اصلا وما يقدرش يمسك حاجه كبيره ده اخره اللي هو فيه هو ايه انت ما انتش متخيل انت بتقيم من فوق سبع سماوات ازاي انت بتقيم في كل حاجه لان مواقع الدين الله يختار لها اعظم من بتوع ال HR العلم ال human resources العلم اللي امريكا صرفت عليه سنة 1971 900 مليون دولار عشان تطلع فقه اسمه فقه التوظيف فقه علم ال HR فقه التوظيف مين يتحط فين مين يستاهل يترقى مين يستاهل انه يترفد ازاي تطور امكانيات الموظف ازاي علم ال HR ده اللي ربنا ذكره في ال عمران على سيدنا محمد تبوء المؤمنين مقاعد فقه التوظيف ده من علوم الانبياء فخد بالك ان ربنا بيوظف في دينه بمعايير اعظم من المعايير اللي بتوع ال HR العلم اللي امريكا قادت بيه العالم من العلوم اللي قادت بيها العالم في الاداره اعظم من معايير ال HR في تقييم الموظفين ومين اللي يترقى ومين اللي ينزل مش لعبه مش بلطجه مش بالدراع مش باللي يطلع الاول مش باللي يجري الاول ما هياش بالسرعه يا ابني دي معامله ما بين ربنا وما بين قلبك وفكرك وبصيرتك وعزيمتك في طلب العلم وانضباطك في اوراد العباده وحرصك على بيئه الايمان وكيفيه معاملتك لاخوانك وحسن خلقك وصله رحمك وحالك في السر منظومه بناء عليها من غير ما تحس تلاقي نفسك بتترقى او من غير ما تحس تلاقي نفسك بتضطرد وانت مش حاسس بحاجه وعلى الثلاثه الذين ايه خلفت وانت لو سالتهم انت انت خلفت خلفت انا انا انا هو انا كنت مفعول به انا انا مش ده انا اللي مراتي شدتني ده انا اللي انت خلفت انت لم يتم اختيارك لهذه المهمه هنا خد بالك خد بالك وقوم وصلح حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت مش لاقي حتى يروح فيها لا يوجد وصف للاكتئاب النفسي والامراض النفسيه في الدنيا ادق من هذا الوصف واحد مش لاقي مكان أه طب افسحك ربنا يحفظنا ويعافي مرضى المسلمين اجمعين كلم مريض اكتئاب كده طب ايه رايك نخرج نتفسح مفيش طب ايه رايك لو جبت لي ايه انا مفيش حته اروحها تخرجني من اللي انا فيه طب وضاقت عليهم انفسهم دي بقى الاشد بقى طب اقعد مكانك وانا قاعد مكاني مش طايق اقعد مكاني مش طايق نفسي ضيقه لا تسع اي ذره سرور او ذره فرح جواه نفسي من جوه زي التابوت المقفول مش راضيه تتفتح لاي احساس فرحه وضاقت عليهم انفسهم اللحظه دي كتير من البشر بيشترك فيها على فكره مرضى الاكتئاب النفسيين بيشتركوا فيها مع اللي وصلوا لكده بسبب مشاكل مع اللي اتخنق من ذنوبه وعايز يتوب مع الصالحين اللي عايزين يغيروا نفسهم امال الفرق ايه الفرق الجمله اللي بعدها وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه هي دي تشخ... الكل في تشخيص المشكلة مشترك قصة في تشخيص الحل ان دول لما وصلوا للحالة دي عرفوا ان القصة كلها عند ربنا ففزعوا الى الله وتوسلوا اليه عشان كده اكتر حديث بيأثر في قلب الواحد في السنة كلها مش عايز اقول لك في الدين كله هو حديث كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة هي القصة من طبق هذا الحديث سدد وهدي ووهب من الرشاد ما يصير آية عبر العصور وليس وسط من يعيشون معه فقط اللي كل ما يحصل له مشكلة مادية نفسية اجتماعية في الدين في طلب العلم في اي حاجة يفزع الى الصلاة ويستغيث بالله ده ربنا بيخليه آية في الرشاد والسداد والهداية وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه جرى على ربنا بقى اه لو مرضى الاكتئاب النفسي جروا على ربنا وصرخوا له اه لو المهمومين جروا على ربنا وصرخوا له اه لو ساعات يجي واحد يشتكي من مشكله هو قاعد يحكي كده وانا اقول اه ده بقى لو اتفضى وعيط لربنا ربنا لا يمكن يسيبه يا عم واسعى ودور على حل مفيش مشكله بس ابدا صح بس ابدا صح ابدا في حل المشكله صح ثم تاب عليهم لما استمروا بقى في الندم فجاءت توالت العطاءات بتاعت ربنا بفتح القلب للتوبة ليتوبوا ليرجعوا بقى لنصر دين ربنا تاني ان الله هو التواب الرحيم التواب مبالغة في التوبة يعني لو انت وقعت في الذنب الف مرة في اليوم توب لربنا الف مرة يبقى التواب دي كلمه ربنا بيقول لك ايه بيقول لك اقع مليون مره هترجع في كل مره اه يا رب وبعد كده هقع مليون مره تاني هترجع في كل مره اه يا رب خلاص ما دمت على التوبه الله سبحانه وتعالى على التوبه على العبد والرحمه والمغفره ان الله هو التواب الرحيم الرحيم بعد التواب كان الله يغمر التائبين بالرحمات كان ماذا بعد التوبه لو انت استمريت الغمر بالرحمات يا ايها الذين امنوا ربنا هنا بيكلم الامه كلها بقى مش بيكلم دول بس كلم كل المؤمنين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يبقى ربنا جاب الاول القدوة القدوة القدوة في الجهاد النبي والمهاجرين والانصار اللي اتبعوه طب القدوة في انه لما وقع قام تاني ورجع صلح تاني الثلاثة الذين ايه خلفوا دول قدوة دول قدوة فربنا جاب الاول القدوة ثم تكلم عن القيادة اذا اردت ان تكون امامي فكن امامي يبقى هنا بقى وع... يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله دي لما تيجي في القرآن بيبقى لها مقتضى يعني ايه يعني يعني اتقوا الله شوف السياق اتقوا الذي يبقى في حاجه جنه ونار خد بالك اتقوا الله ما دام جد يبقى في حاجه جنه ونار يعني ده مصير ايه هنا السياق هنا العمل لنصر الدين ربنا وجهاد في سبيل الله يبقى التخلف عن نصر الدين الله ده بيودي جهنم بيودي جهنم والا ما يجيش فيه اتقوا الله ما يجيش فيه كده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله بتيجي لما يكون الموضوع جنه او نار وكونوا مع الصادقين اقوال المفسرين في الصادقين هنا الطائر العقل طبعا قول صادقين النبيين والمهاجرين والانصار خليكم مع الايه مع الصادقين تخيلوا ان في قول المفسرين الصادقون هم الثلاثه الذين خلفوا وان ربنا بيقول للامه خليكم معاهم خليكم مع الصادقين ده هم انت فاهم الكلام ولا فاهم بالك من ثلاث سطور كان اسمهم المخلفين الوقت بقى اسمهم الصادقين شفت التوبة بترفعك عند ربنا ازاي شفت العمل الصالح بيغير تقييمك خالص ازاي بيرفعك بينقلك نقلة شكلها ايه بسبب التوبة اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا معاهم بقى يبقى خط السير معاهم اهو امشوا بقى معاهم يبقى مين القائد القائد هم الصادقين لما كانوا قدوة صلحوا ان يكونوا قيادة عشان كده ربنا بيقول وجعلنا للمتقين اماما مش دعاة الداعية هو الذي يدل الناس على الدين باقواله اما الامام هو الذي يدل الناس على الدين بافعاله يبقى ازمتنا ازمة قدوة وقيادة يبقى ليه مش قادرين نلاقي القيادة لان القصة الاول في القدوة اللي هيبقى القدوة ربنا يخليه القيادة في نصر دين الله سبحانه وتعالى ما كان لأهل المدينة نستأنف بقى العطاءات بقى كمان لمين للي هيمشي في طريق المسؤولية ما كان لأهل المدينة ما كان ده لازم يبقى عندك كده مستحيل ان ده يحصل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب اللي هم بقى حزام الأمان بقى للمدينة المنورة يبقى الكتلة دي ربنا بيقول انتوا ما ينفعش ان النبي عليه الصلاة والسلام يطلع في غزة وانتوا مش معاه ان يتخلفوا عن رسول الله يبقى دي معاك يا رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه يبقى دي فداك يا رسول الله لو عايز تبقى معاه في الفردوس الاعلى باذن الله لازم تحقق الاثنين دول معاك يا رسول الله وفداك يا رسول الله لازم يبقى في المعية وفي الفدائية للنبي عليه الصلاة والسلام ان يتخلفوا عن رسول الله معاك مفيش حاجة من السنة انا اتخلف عنها مفيش امر من امور سنة النبي عليه الصلاة والسلام مفيش طريق النبي عليه الصلاة والسلام مشي فيه مش همشي فيه عليه الصلاة والسلام في, السي... في الصورة والسيرة والسريرة ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه لها معنى ايه المعنى الاولاني ان اوعى تسيب النبي يتألم في موقف او يتعرض للتهديد في موقف وانت امن اللي بيتعرض له النبي لازم تفدي النبي بنفسك لازم يبقى نفسك وروحك فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودي البيعة من النبي عليه الصلاة للأنصار وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم وانت هتسيب واحد يتهجم على زوجتك وانت قاعد كده ولا هتسيب واحد يموت ابنك ولا يخطفه قدام عينك وانت ساكت كده او النبي قال لك شوف انت تعاملني زي ما بتتعامل في الموقف ده بالظبط يبقى يبقى انك انت ايه تفدي النبي عليه الصلاه بنفسك المعنى الثاني ان كل حاجة النبي عليه الصلاه والسلام عرض لها نفسه لازم تعرض لها نفسك لان نفس النبي هي اغلى نفس عند الله انت ما انتش اغلى من النبي عليه الصلاه والسلام النبي جاع عشان الدعوه لازم تجوع عشانها النبي عليه الصلاه والسلام خرج في الجهاد في سبيل الله انت مش اغلى منه النبي عليه الصلاه والسلام اتحمل الخطر وتحمل الجوع تحمل العطش وتحمل التهديد عشان نصر دين الله انت مش اغلى من النبي عليه الصلاه والسلام اوعى تفتكر ان نفسك اغلى عند الله من نفس النبي اوعى ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه يبقى لو عاوز تبقى معاه معاك يا رسول الله وفداك يا رسول الله ذلك بانهم لا يصيب ذلك بقى ذلك الامر بال بالمعيه للنبي عليه السلام وانك انت تعرض نفسك لكل ما عرض له نفسه وتمنع نفسك من كل ما منع عنه نفسه انت برضه مش اغلى من النبي النبي عليه السلام منع نفسه عن الدنيا اوعى تفتكر ان لازم بقى تاخد الدنيا وانت ماشي في طريق الدين مش لازم مش لازم لانك انت مش اغلى من النبي عليه الصلاه والسلام النبي ساب الدنيا حتى لما جات له انت كمان لازم تعرف انك انت اسلك طريق النبي عليه الصلاه والسلام عشان تلاقي نفسك في الاخره معاه في الفردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى في صحبه الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام ذلك بانهم لا يصيبهم ظما ظما اي عطش ولا نصب اي مشقه وتعب ولا مخمصه مخمصه اي جوع يجعل البطن خامصه ضامره بطنك تدخل لجوه من كتر الجوع في سبيل الله أي في طريقهم لإعلاء كلمة الله فالدعوة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله وطلب العلم في سبيل الله وكل ما سيؤدي إلى أن تكون كلمة الله هي العليا في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار يطئ الوطء ده في قوة يبقى في قوة في الحركة من أجل الدين ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار سواء الموطئ ده وطئوه في الكفار جهاد والقتال في سبيل الله ذهبوا الى ارض تغوث الكفار او وطئوا في الدعوة الى الله انك وصلت الناس اهل الباطل لا يتمنوا ان كلمة ربنا توصل لها ابدا او وطئوه في مواقع دنيوية ابتغوا بها نصرة دين الله فمسكوا مواقع ومسكوا اماكن في لا يتمنى اهل الباطل الا يوجد متدين ابدا يبقى قدوة للمجتمع في النجاح والجمع بين الدين والدنيا ان هو وصل للاماكن دي ولا ي... انت ونيتك ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ايه نيلا نيلا ان هم قتلوا واحد من صناديد الكفر او نيلا بالغنيمة ان هم نالوا غنيمة من اهل الباطل العجيب هنا بقى ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم يعني انا اخد غنيمة وتتكتب لي كمان اجر يعني الدين بتاعنا ده انا اشتغلت في الدعوة انا ربنا فتح عليا في دنيتي في دنيتي جزاء من عند الله اخد اجر كمان على فتح الله يعني ده انت ده ما ربنا بيغمر السائرين في طريقه من فتحه ورحماته وكرمه تاخد اجر على النيل وتاخد اجر على الدعوة الى الله الا كتب لهم به عمل صالح يا نهار ابيض كل حاجة ده ربنا معاك لحظة بلحظة ده ربنا معاك لحظة بلحظة مع كل جارحة من جوارحك لحظة بلحظة انت قاعد تعبي حسنات ان الله لا يضيع اجر المحسنين اجرك مش بس على اجرك مش ال ال ال الربع ساعة اللي كلمت الشاب فيها في الدعوة ده من اول ما بدأت تحضر دروس عشان تتعلم دينك من اول ما بدأت تطلب علم عشان تعرف الدين من اول ما بدأت تتحضر عشان تتكلم من وانت بتلبس وبتختار حاجة معينة وبتحط عطر معين عشان انت بتكلم اصحابك في الدين ما يتقفلوش منك من وانت بتذاكر كويس عشان تبقى انسان متفوق وما يبقاش عندك شذوذ دنيوي يخلي الناس تقول اللي ناجح في الدين فاشل في الدنيا من وانت نازل من بيتك رايح تكلم حد عن ربنا خطوة خطوة ربنا معاك خطوة خطوة سبحانه وتعالى ان الله لا يضيع اجر الايه المحسنين هم دول المحسنين اللي مشوا في الطريق عشان ربنا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ربنا جاب الصغيرة قبل الكبيرة جاب نفقة اللي طلع حفن التمر في تبوك قبل ما يجيب نفقة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وابو بكر الصديق اللي طلعوا ثرواتهم في تبوك ولا يقطعون ولا ينفقون نفقة ربنا ما قالش ولا ينفقون على الجهاد في سبيل الله انا احيانا وانا وانا نازل ب... ب... يعني اكلم مثلا الشباب مثلا على قهوه معينه في الدعوه انا ممكن اعطيش اشتريت ازازه ميه انا انا انفقت في حاجه وانا ماشي في الطريق ممكن دي تتكتب لي عند الله سبحانه وتعالى ممكن دي تتكتب لي ممكن الطقم اللي انا اشتريته عشان اتكلم في الدعوه مع الشباب وانا لابسه يتكتب لي عند الله سبحانه وتعالى ولا يقطعون واديا المفسرين قالوا وهم ذاهبون ولا وهم آيبون وانت رايح الجهاد وانت راجع منه إلا كتب لهم ده, ده, ده, ده, ده, ده سيل حسنات يا جماعة سيل حسنات من الله سبحانه وتعالى إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ربنا بيعملك العاملين لدين الله ربنا بيعملهم ازاي السؤال الاول جابوا فيه 6 من 10 السؤال الثاني 4 من 10 السؤال الثالث 8 من 10 السؤال الخامس 10 من 10 السؤال السادس 3 من 10 ها يبقى الدرجة النهائية كام 10 من 10 الا اللي يجزيهم ايه باحسن ما كانوا يعملون بيديك على احسن اجابه على احسن فتره كنت فيها في حياتك معاملة جبارة وما كان المؤمنون لينفروا كافة طبعا لازم وده اللي يحصل بعد كل التربية الجبارة في غزوة في, في سورة التوبة بعد ما ربنا رعب رعب صدع قلوب المؤمنين بعاقبة اللي مرضاش ينصر دين الله وبعد ما ربنا اتكلم عن ثواب اللي هينصر دين ربنا كله عايز يخرج بقى فالمفسرين قالوا سبب الآية دي ان الكل اراد ان يخرج للجهاد في سبيل الله لدرجة انهم قالوا كان سيظل النبي وحده في المدينة النبي عليه بعد كده السرايا كله عايز يخرج في السرايا فالنبي كان يفضل لوحده وما كان المؤمنون لينفروا كافة كافة يعني كلهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين يبقى لفظ النفير اللي ربنا عبر بيه عن الجهاد هو لفظ النفير اللي ربنا عبر بيه عن العلم انت مجاهد في سبيل الله وانت تطلب العلم اه لو تعرف اللي بيطلب علم ده بفهم طبعا بكرة ربنا هينصر بيه الاسلام قد ايه عشان كده ربنا هنا اتكلم في اخر سورة التوبة عن نموذجين الذي يتحرك من اجل الجهاد في سبيل الله والذي يتحرك من اجل طلب العلم اللي بيتحرك عشان الجهاد والعلم هم دول اعظم انصار لله في الارض فلولا لولا دي بيفيد التحضيض لولا دي تقطع القلب ربنا بيحضك على طلب العلم ربنا بيحضك انك تتحرك في طلب العلم فلولا لولا دي تحس كأنها بتشرخ قلبك ربنا بيحسك فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ربنا ما قالش ليتعلموا قال ليتفقهوا لأن الفقه هو الفهم الدقيق ربنا ما يريدش انك انت تبقى قاعد وانت مش فاهم حاجه ده انت مش فاهم مقاصد الشريعه ده انت مش فاهم القران ده انت مش فاهم مراد الله مننا ايه في هذا الزمان ربنا بيحب الفاهم ربنا بيحب العبد الفاهم فربنا ما قالش ليتعلموا القصه مش جمع معلومات القصة فهم عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لابن عباس قال اللهم ايه فقهه في الدين وايه علمه التأويل الاول فقه الاول ايه هو الفهم يفهم الدين فهم شمول وبعد كده يجي العلم بقى المعلومات تزودك فهم ساعتها وقال فقهه في الدين يبقى في فرشة علمية في جميع اصول الدين وعلوم الدين وبعد كده علمه التأويل يبقى في تخصص في التفسير يبقى اللي هيدخل القرآن والتفسير وما عندوش فرشة علمية مش هيقدر يصيب مراد الله سبحانه وتعالى واخدين بالكم فهنا ربنا قال لي يتفقهوا جاب على وزن التفاعل التفاعل فيه مجاهده كان كما قال المفسرين كان الوصول لفهم الدين لا ياتي الا بعد مكابده والا بعد مجاهده ربنا بيتكلم هنا عن ايه عن طلب العلم لا ربنا بيتكلم هنا عن الرحله في طلب العلم في فرق الرحلة انك تتحرك عشان تطلب علم وتسافر عشان تطلب علم دول منارات عشان كده قال الحسن البصري كلمة جبارة قال ان الله لا يرفع البلاء عن اهل الارض بالرحلة في طلب العلم لما يبدأ الشباب يتحركوا في طلب العلم سعر الزيت يرخص وسعر السكر ينزل وسعر الجرام الذهب ينزل وسعر الجنيه يعلى ايه يا عم انت بتتكلم في ايه كلام الامام الحسن البصري ان الله لا يرفع البلاء عن اهل الارض وهم نايمين في بيوتهم كده اهو بالرحله في طلب العلم اللي بيرحل في طلب العلم ده ده جوهره الامه ده ايقونة الامة ده مستقبل الامة على قدر عدد الراحلين في طلب العلم يبقى هنا ربنا وبيرتب للامة خط سيرها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن نوعين من الجيوش جيوش المجاهدين اللي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بقى تروح تفتح البلاد وبعد ما يخلصوا جيوش العلماء اللي تقوم رايحة نشر العلم في البلاد عشان كده كل الامم اللي الاسلام فتحها واتطبق معاها خط السير ده كلها بقت مسلمة كلها بقت مسلمة ليه عشان جيوش العلماء بعد جيوش المجاهدين ليتفقهوا في الدين في الدين كله بقى خلي عندك علوم وهمة في علوم الشريعة كلها كفرشة علمية وبعد كده تخصص ولينذروا قومهم ان ينذروا جد بعد يتفقهوا معناه ان اللي هيقدر يشتغل في الدعوة بقوة وتأثير هو اللي عنده علم هو اللي طلب علم احنا كلنا بنشتغل في الدعوة بلغوا عني ولو آية من باب اعذار الاعذار الى الله ان ربنا ما دخلناش النار بسبب التخلي عن الدعوه انما الداعيه اللي بيغير الامه ويغير خط سير الامه ده اللي عنده علم عايز على قد ما انت بتطلب علم على قد ما انت ايه اه اتبهدل يا عيني وراح يحضر الماجستير في في التخصص الجراحي بتاعه في انجلترا وقعد ست سنين وبعد كده راح حضر الدكتوراه في في المانيا وقعد 8 سنين واتشرد واتبهدل واول ما رجع وكتب على العياده العلم بتاعه الناس بقت طوابير بيروح 7 الصبح يروح الساعه 12 بالليل من العياده بتاعته ليه علم الناس لما بش... ده في الدنيا وكذلك في الدين الناس لما بتكتشف ان المتدين عنده علم كلهم بيلتفوا حواليه ليه لان الناس اه ده, م... ده مطمنين انه بيقول دين بجد بقى مطمنين انه هيعرفنا بجد ايه طريق الجنه فالناس تثق لما بتجد اللي قدامها عنده علم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون مفيش هنا مفعول به يحذرون إيه؟, إيه, ايه شعار امريكا حد عارف شعار امريكا ايه شعار الولايات المتحده الامريكيه ايه شعار القوم بتاع امريكا ايه ايه ايه in trust we God God we trust قصدك ده ده على الدولار لا ده لا شعار شعار القوم الامريكا امه في خطر تخيل شعار امريكا من حوالي 70 سنه امه في خطر ليه يا عم ده انتوا طلعتوا الفضاء وعملتوا وعملتوا لا لا احساس دايما تحسيس الشعب دايما ان في خطر بيخلي الناس دايما تشتغل وفعلا في خطر فهو ده لعلهم يحذرون ان الناس دايما تفهم ان في خطر يحذروا ان اهل الباطل يوصلوا لنا ويضربونا يحذروا من جهنم يحذروا من عاقبه الذنوب في نزول سخط الله ع- في الدنيا يحذر- يحذروا الناس من الف حاجه وحاجه دايما احساس امه في خطر ده احساس بيخلي الناس كلها ايه تشتغل طيب سريعا بقى قبل ما ندخل في الصفحه الاخيره ال ال ال- المفسرين اختلفوا في هذه الآية على عدة أقوال القول الأول ان وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ان ال ال المؤمنين مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة يتقسموا نصين نص يطلع يجاهد ونص يقعد مع النبي يطلب العلم يقوم النص اللي طلع يتحرك للدين ده لما يرجع يقوم النص اللي طلب العلم يقوم ايه يقوم معلمه شوفوا الترتيب المذهل ال- المعنى الثاني ان والله اعلم بمراده ان كل قبيلة تبعت ناس مش كل القبائل يخرجوا يجاهدوا في سبيل الله تبعت ناس يجاهدوا وتبعت كل قبيلة ناس يتعلموا في المدينة المنورة العلم الشرعي يقوم اللي اتعلموا دول يرجعوا للقبائل يعملوا فيهم ايه يعلموهم شوفوا آلية نشر العلم في الجزيرة العربية في آية المعنى الثالث وده ذكروا المعنى الاولاني ده قول جمهور المفسرين المعنى الثالث ده ده قول ابن جرير الطبري اختار الامام ابن جرير الطبري ان لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا قال لك اللي هيتفقهوا دول اللي هم خرجوا للجهاد اصلا وللحركة قال لك هم دول اللي يفهموا محدش هيفهم غير اللي اتحرك هيفهموا ايه بقى المعنى ده في مفسرين استنكروه على الطبري جدا ولكن الطبري ده امام المفسرين قال لان محدش هيفهم غير اللي اتحرك يعني ايه اللي اتحرك هو اللي شاف تنزل نصرة ربنا هو اللي شاف العزة اللي ربنا اداها لنا لما بذلنا فده هيرجع يعلم الامة يعلمهم ايه يعلمهم ربنا بيعمل ايه اللي بيخرج في سبيله خدت بالك انت من كلام الطبري كلام رهيب قول رهيب يعني يعني ف... ف... يعني فديت الاقوال اللي في الايه وطبعا هي شامله للمعاني اللي احنا كلنا محتاجينها يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين بحس ان الاية ديت زي ما اشار بعض المفسرين كده دي اية تسليم الراية ربنا هنا ما قالش يا ايها النبي زي ما في نص السورة قال يا ايها النبي جاهد هنا ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا قاتلوا خلاص النبي هيموت وبعد كده عليه الصلاه والسلام وبعد كده اللي هيشيل الرايه هو المؤمنين فربنا بيكلم اللي هيشيلوا الرايه بقى بيكلم الخلفاء الجدد بقى بيقول لهم يا ايها الذين امنوا قاتلوا عشان كده ما جاتش يا ايها النبي قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يعني خلوا عندكم خط سير في الفتوحات الاسلاميه بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام ان انتوا الاول تبداوا بايه شمال الجزيره العربيه خلصتوها يبقى الفرس والروم خلصتوها تطلعوا على شمال افريقيا خلصتوها تنزلوا في وسط افريقيا وتطلعوا على الاندلس خلصتوها توصلوا لحد فرنسا خدوا البلد العالم ايه جزء جزء عشان كده بعض المفسرين قال هنا ان هذه الايه دليل ان الدع ان الجهاد انما شرع لحمايه الدعوه ليه قال لك لان قاتلوا الذين لونكم ده خط سير الدعوه اصلا ان احنا مكلفين بنشر الدعوه جزء جزء بالتدريج فان خط سير الجهاد يبقى نفس خط سير الدعوه معناه ان الجهاد انما شرع لحمايه الدعوه انما شرع لحمايه الدعوه قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ول- يعني ما ت- ما تروحوش تحاربوا العالم مرة واحدة وليجدوا فيكم غلظة مش وليجدوا منكم غلظة اعجاز اختيار الحرف في القرآن وليجدوا فيكم غلظة فيك لما يجوا يتعاملوا معاكم يلاقوا في غلظة ايه الغلظة الارض الغليظة في اللغة هي الارض الصلبة التي لا يوجد فيها حجارة خليكم متماسكين لما يجوا يتعاملوا معاكم يلاقوكم مترابطين متماسكين متوحدين مش متفرقين المعنى الثاني الغلظة ليجدوا فيكم صمود على مبادئكم ما تبقوش تاخدوا رشاوي و- و- و- ولما يدخلوا لكم بقى من العواطف والمشاعر وليجدوا فيكم غلظة ناس عندكم صمود على المبادئ بتاعتكم برضه يا جماعة كلمة الغلظة بتأتي في اللغة مع غلظة العيش غلظة المعاش ان مش بيفطر كافيار انا دلوقتي معايا غنائم انا اقدر أ- اتزوج اجمل نساء الكره الارضيه واكل الصبح آه، كمبري جامبو والغدا استاكوزا والعشاء آه، مرنج لسوى لا وليجدوا فيكم غلظه اوعوا لما يتعاملوا معاكم يحسوا ان انتوا عايزين الغنائم عشان الدنيا انتوا انما تجاهدوا من اجل نشر كلمة الله فالغنائم مش معناه ان انتوا بقيتوا بشوات ومترفين لا وليجدوا فيكم غلظة خدوا بالكم اوعوا تتغيروا لما الدنيا تجيلكم اوعوا اوعوا تسيبوا منهج الزهد لما الدنيا تفتح عليكم وسخروا الدنيا لنصرة الدين واعلموا ان الله مع المتقين قال بعض المفسرين ان هذا عزاء عن موت النبي عليه الصلاة والسلام اي ان مات النبي ولم يعد معكم محمد عليه الصلاة والسلام فالله معكم فالله معكم طالما انتم على طريق الجهاد بعد كده بقى خاتمة الصورة النهائية خاتمة النهائية واذا ما انزلت صورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه امامة اللي بيسأل السؤال ده مين مؤمن ولا منافق منافق يبقى بيسأله استهزاء هو حاسس انه ما زادش هو قلبه مقفول يا حبيبي ده الكلام عن الجنة والصورة اللي قبلها جنة واللي بعدها جنة والكلام عن قصة موسى ما, ما, ما نفس كلام قصة موسى الصورة اللي قبلها والكلام عن ربنا عرفنا ان ربنا عظيم ما كل الصور بتقول ان ربنا عظيم مش فاهم حاجة هو مش فاهم حاجة يعني هو ما- ما اعملش قلبه ولا صدره ولا عقله في التدبر في شيء اصلا مش فاهم حاجة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال بالظبط عليهم لا يدري كمثل البهيمة آه، كمثل الحمار لا يدري فيما عقلوه ولا فيما ارسلوه لا عارف ربطوه ليه ولا عارف فكوا الرباط ليه مش فاهم حاجة هو لو فهم ربنا ابتلاه ليه ولا ربنا فرق كربه ليه مفيش حاجة خالص والعياذ بالله ايكم زادته هذه ايمانه ها فاما الذين امنوا فزادتهم دي من علامة المؤمنين ان كل مرة ذكر فيها قصة موسى زادتك عن المرة اللي قبلها كل مرة جت في ايات الجنة زادتك عن الايات اللي قبلها ودي عايزة تدبر زاد فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون الفرحة بانت على وجوههم بشرتهم اتغيرت اول ما يسمع القرآن شكل وشه متغير اصلا شكل وشه وشكل ملامحه بيتغير بين البشر والفرحة اول ما بيسمع كلام الله رب العالمين واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم الرجس اللي هو الشك والنفاق والكفر و- هو القران بيزود الحاجات دي لو ال- لو القلب فاسد قال لك ان العلم ده اصلا عامل زي المطر بينزل على القلب ينبت بذور اللي موجوده في تربه القلب فلو البذور اللي موجوده في تربه القلب بذور الاخلاص واليقين يزودها طب لو البذور اللي في تربه القلب الشك والنفاق وال... والكبر وحب النفس والانا يزودها ف- فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون ما هو زي ما ابن القيم بيقول فمن لم يكفيه القرآن فلا كفاه الله ومن لم يشفيه القرآن فلا شفاه الله ومن لم يهديه القرآن فلا هداه الله ده يوصل فين ده عشان كده وماتوا وهم كافرون ليه لان اذا كان القرآن لم يعد سبيل هداية ليهم هيموتوا على كده خلاص فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين يفتنون يعني بيبتلوا بالامراض والازمات المالية والازمات الاجتماعية يحصل لهم مصائب في حياتهم يعني اولا يرون هي الناس دي عمي هي الناس دي ما بتقفش الله يتعجب من امر هؤلاء والله اعلم بمراده سبحانه وتعالى اولا يرون هي الناس دي ما بتشوفش كل الرسائل الربانية اللي زي الشمس في وضح النهار دي وما هم شايفين كل الرسائل اللي ربنا ارسلها لهم دول وعمي اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين على طول كل شوية ابتلاء عشان يفوق يمكن يرجع ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون لا يدري فيما عقلوه ولا فيما ارسلوه مش حاجة اصلا مفيش اي رسائل ربانيه بتاثر ما عندوش اي قدره على ترجمه الرسائل الربانيه يبقى ربنا هنا جاب ان هم ما فيش فايده فيهم من بابين من باب ايات الله القرانيه ومن باب ايات الله القدريه ايات الله القرآنية ايكم زادته هذه ايمانا زادتهم رجسا يبقى القرآن ما بيجيبش معاه نتيجة طب ايات الله القدرية بقى مرض وابتلاء ومراته سابته واولاده ومش عارف حصل ايه وجاله ايه ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون مش عايز يفوق مش عايز يفهم مفيش فايدة وكانت النتيجة النهائية واخر مشهد للمنافقين في القرآن لان دي اخر صورة من طوال الصور اللي نزلت في كتاب الله اخر مشهد ودايما القرآن فيه اعجاز إيه، ان كل قصة تلاقي المشهد الاخير مشهد مؤثر يعني اخر مشهد لبني اسرائيل في القرآن كله اللي في سورة المائدة اللي هو قال فانها محرمة عليهم ايه أربعين سنة يتون في الارض آه، لو انت رتبت زمنيا قصة بني اسرائيل في القرآن ده المشهد الاخير ده المشهد الايه فتحس ان الايه ال- ال- ال- ال- دايما المشهد الاخير بيبقى فيه ايه فيه مشاعر جياشة كده المشهد الاخير لكل قصة من قصص القرآن لما تجمع ترتيبها على مدى القرآن هنا بقى المشهد الاخير لقصة المنافقين كلهم واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض الآية هنا بتتكلم عن لغة العيون وبتثبت ان في حاجة اسمها لغة العيون كل عينيهم كل واحد قرا التاني عايز يقول له ايه هل يراكم من احد حد شايفنا لو اتحركنا الوقت قبل ما قبل ما يجي يقرا الايات ويطلع فيها جهاد ولا يطلع فيها انفاق اخلع يا عم بسرعة قبل ما تتدبس اقلع يا عم بسرعه قبل ما حد اه طبعا في اخوه بتضحك عارفه اللي عارفه نفسها ساعه ما يكون في موقف ولا في حاجه في الدعوه الى الله اقلع يا عم بسرعه قبل ما قبل ما حد يطلب منك حاجه واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض عارفين بعض عارفين بعض مكتشفين بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا مشهد رهيب ان اخر مشهد ليهم مكملين حتى الموت على اللي هم فيه لن نتغير ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم اخطر كلمتين يرعبوا في الصورة كلها كره الله بعاثهم فثبطهم وصرف الله قلوبهم ان ربنا يعمل لهم مشاكل في الواقع تمنعهم من الانطلاق في الدين لانه خارج نفاقا اصلا وان ربنا يثبطه من جوه يبقى مصروف يبقى ماشي بره قاعد يضحك ومش عارف ان في ابواب للطاعه توصل الفردوس مش حاسس اصلا مش حاسس هو خسران ايه صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون فيش اي فهم لا الايات الله الكونيه ولا الايات الله القدريه ولا الايات الله القرانيه فالمشهد النهائي للمنافقين مكملين لن نتراجع مهما انتصرت يا مسلمين مكملين حتى الموت والمشهد الأخير للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين في قول من الأقوال أن الآيات دي آخر ما نزل من القرآن ده المشهد الأخير للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن كله بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا لو الثلاثين ألف بتوع غزوة تبوك سبوك فقل حسبي الله النبي برضه مكمل النبي برضه لن يتراجع لو كل الدنيا خذلته لو دو كل الدنيا تنازلت عنه لو كل الدنيا باعت المنهج لو كل الدنيا رفضت تضحي انا مكمل وتنتهي سورة التوبة على ان كله مكمل اهل الباطل مصممين ومكملين واهل الحق مصممين ومكملين وانت واقف في نهاية الصورة تحدد موقفك انت هتكمل ورا مين لان ما قدامكش سبيل انك تفضل واقف في مكانك اهل الحق مكملين واهل الباطل مكملين لقد جاءكم لام القسم لقد جاءكم رسول من انفسكم من انفسكم في قول ايمن العرب وفي قول ايمن البشر حاسس بني ادم زيك ربنا ما نزلكش ملك ربنا بعت لك انسان حاسس بالامك وامالك بيقوم الليل لو كان ملك كنا قلنا ما هو ملك ايه يعني لما يقوم الليل انما النبي كان تعبان زيه زيك عايز ينام زيه زيك بيجوع زيه زيك بيعطش زيه زيك عليه الصلاة والسلام من أنفسكم حاسس بألمك وأملك ودي أعظم صفة تؤهل الداعية أن يكون داعية مغير إنه يبقى واحد من الناس إنه يبقى عايش وسط الناس إنه يبقى من أنفسكم دي أعظم صفة تخلي دي صفات الداعية المغير للواقع الداعية المؤثر في الواقع أول حاجة من أنفسكم انه يبقى عايش الام وامال الناس مش بيتكلم في وضع عاجي مش بيتكلم الناس من بيوت زجاجيه وابراج عاجيه عشان كده الداعيه اللي شغال وبياكل لقمته من اكل عيشه شغال في مهنته طب صيدله هندسه محاماه راجل اعمال تاجر حرفي مهني موظف الداعيه اللي شغال في الارض اقوى تاثيرا من الداعيه اللي بيقعد مكتبته ويخرج ايه ويخرج يكلم الناس لان اللي شغال في الارض عايش هموم الناس عارف الناس بتجيب الجنيه ازاي لانه زيهم وبتصرف الجنيه في ايه وبتقعد تحسب اللوغاريتمات بتاعت اول الشهر ازاي طب اعمل ايه بقى طب نجيب كذا ولا ندفع مصاريف كذا ولا نعمل دروس كذا ولا نجيب ايه هو فاهم عايش الامه الناس وامله فعشان كده الانعزال عن الدنيا غلط الا لو بقيت بقى الالباني ولا ابن باز ساعتها انت ثروه قوميه الدين هو اللي يفرغ اوعى تتفرغ اوعى انت اللي تتفرغ للدعوه خلي الدعوه هي اللي تفرغك اوعى انت اللي تاخد قرار انا هتفرغ لطلب العلم حبيبي وتقوم روح بعد جلسة الضحى نايم صاح العصر وعما تفوق وتشرب زي التاني طلع شغله طلع الشغل بتاعه من 8 ل 2 رجع 2 نام ساعة صح العصر فايق ينزل يطلب العلم وينزل يعلم الناس وينزل يشتغل في الدعوة لله بس ده خدهم نوم وانتخى وصلنا تعبان النهاردة وصلنا دايخ النهاردة ويصبح شخصية نقوم أكولة والتاني خليك إنسان جد خليك إنسان ناجح دين ودنيا خليك انسان متفوق من انفسكم اتنين عزيز عليه ما عنتم العنت المشقة عزيز عليا يعني ما اقدرش استحمل اشوفك في عنت يشق علي ما عنتم النبي يريد لكم اليسر في الدين والدنيا والآخرة ان الداعية يبقى فعلا بيحب الناس من جوه ان الداعية يبقى ميسر غير معسر يبقى المنهج بتاعه منهج تيسيري مش منهج تعسيري مش يقفل الناس من الدين ويحسس الدين إن الناس ان الدين ده لوغاريتمات حريص عليكم الحريص على الشيء هو الذي يبذل الجهد من اجل الحصول عليه ثم يبذل الجهد من اجل المحافظة عليه حريص على المال بيتعب عشان يجيب الفلوس وبعد كده بيتعب عشان يحافظ عليه حريص عليكم من صفات الدعاء المؤثر بذل الجهد من اجل توصيل الهدايه الى الناس وبذل الجهد من اجل توعيه الناس باسباب الانتكاس واسباب الثبات بالمؤمنين رؤوف رحيم دي من اخطر اسباب الدعاء المؤثر ان هو لما بقى, بقى مع الناس بقى من انفسكم عايزين عليه معانيتهم حريصهم عليكم طب في ناس تدينت بقى وجت بيت الايمان دول عايزين احتضان خاص دول عايزين اهتمام خاص يبقى مربي بقى مش بس داعيه يبقى ينزل من على المنبر ويقعد وسط الناس بالمؤمنين رؤوف رحيم قلنا يعني ايه رؤوف هو الذي يسعى في دفع الضر رحيم هو الذي يسعى في جلب الايه النفع فان تولوا لو كل الناس سابت الطريق ده اوعى انت تتولى فقل حسبي الله كفايه معيه ربنا ليا لا اله الا هو لا نصير الا هو ولا ولي الا هو عليه توكلت عليه تقديمي في الاختصاص فكل تعلق قلبي في نصرة الإسلام وفي نشر الهداية إنما على الله وليست على أحد أبدا ولو تخلى كل الرجال عن كل الأعمال في دين الله فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده عزم الاستمرار وهو رب العرش العظيم إذا كان الملك جبريل له 600 جناح 600 جناح دول على جناح واحد حمل سبع قرى سدوم وعمورية وخسف بهم الأرض في ملائكة أعظم من جبريل رأسه عند العرش وقدمه قد مر قد في الأرض وكل دي مخلوقة من مخلوقات الله العرش بقى أعظم من كل الملائكة دي العرش ده أضخم مخلوق في الكون وكل ده هو مخلوق إذا كانت هذه عظمة مخلوق فما بالك بعظمة الله الخالق فتختم الصورة على دعاء التوكل وعلى ذكر التوكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله فضل منة الله سبحانه وتعالى كده انتهينا من شرح هذه الصورة العظيمة الصورة الوحيدة في القرآن التي ليس فيها بسملة يعني الصورة الوحيدة الصورة اللي المفسرين عدوها رقم 114 في ترتيب نزول الصور كأن التوبة دي هي مكافأة نهاية الخدمة هذه الصورة العظيمة ان شاء الله يا اخواني بإذن الله سبحانه وتعالى هيتوزع عليكم بقى ان شاء الله بإذن الله جزاك الله خيرا هيتوزع عليكم اخوة واخوات ملخصات اتوزعت خلاص فوق ملخصات صورة ان شاء الله بإذن الله هيتوزع علينا ملخصات عاملها اخونا دكتور احمد رمضان لسوره التوبه صفحه وش وضع طبعا ده مش منهج المسابقه المسابقه جوائزها ايه ان شاء الله باذن الله الاول ميعاد المسابقه هيبقى امتى ان شاء الله باذن الله هنسيب لكم شهرين تقريبا ان شاء الله الجمعه 15 3 يعني بعد 50 يوم من الوقت باذن الله سبحانه وتعالى بعد 51 يوم من الوقت باذن الله عشان اللي ما ذاكرش وما حفظش يقدر يبدا دلوقتي group بتاع التليجرام والفيس والواتس بينزل بالذات group التليجرام بينزل عليه كل الدروس وبينزل عليه التلخيصات بتاع الدكتور احمد رمضان وبينزل عليه تعليم التجويد من الباشمهندس علي زياده وبينزل عليه التفريغات والمذكره قلت لكم ان شاء الله انها تنزل على ال group برضه باذن الله المذكره بقى اللي ايه اللي انا معتمدها باذن الله سبحانه وتعالى وهتبقى ايسر كمان من التفريغات كتير باذن الله قلنا الامتحان هيبقى كام ان شاء الله الجمعه 15 3 باذن الله هيبقى على ايه حفظ السوره و تفسير اي تفسير من الثلاثة يا اما اي مختصر لابن كثير يا اما السعدي يا اما ايه مختصر المختصر في التفسير وزائد المذكرة اللي انا هنزلها لكم او اللي ذاكر من الملخصات برضو ان شاء الله باذن الله تبقى ايه تجزئ باذن الله سبحانه وتعالى الجوائز 10 جوائز جوائز 10 جوائز المكان بتاع الامتحان لجنتين لجنة على الارض هنا في المسجد باذن الله سبحانه وتعالى ولجنة على النت ولجنه على ان بتوع النت عارفين قصه لجنه النت وبتوع الارض عارفين قصه ايه لجنه الارض باذن الله سبحانه وتعالى الجوائز جائزه الاولى جائزه الاولى عمره باذن الله سبحانه وتعالى الجائزه الثانيه نصف عمره الجائزه الثالثه احنا بقى قلنا بدل بقى ما نجيب يعني ايه يعني هتبقى حاجات ماديه وكل واحد بقى يجيب اللي هو عايزه الجائزه الثالثه 2500 جنيه الجائزه الرابعه 1500 جنيه الجائزه الخامسه 1000 جنيه وبعد كده الخمس جوائز اللي باقيه ايه 500 جنيه يبقى دي ال10 جوائز الاولى في هذه المسابقه دول ال10 الاوائل باذن الله سبحانه وتعالى المسابقه زي ما قلنا 15 3 وقلنا المنهج بتاعها ربنا يسددكم ربنا ينفع بيكم وربنا يفتح على ايديكم ومن يتهيأ بصعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر مفروض ان احنا قلنا امبارح ان احنا نعمل حفلة بقى يعني احتفالا بان بان انتوا خلصتوا اول صورة من السبع طوال وان ربنا فاكرين يا جماعة من ثلاث شهور من 12 اسبوع بالظبط من شهرين ونص بالظبط تقابلنا هنا الجمعة وقلت لكم بإذن الله هنخلص 25 واحد فضل الله خلصنا 26 واحد فضله من الله سبحانه وتعالى عشان نبدأ بقى نجتهد بإذن الله سبحانه وتعالى بعد كده في الاستعداد لرمضان وال... وإيه الصورة للاستعداد لرمضان أنا عايز أسألكم قبل ما نبدأ الحفلة يا جماعة إيه إيه ن- يعني ايه اللي ممكن نمشي عليه في خط سير الدرس بعد كده هل نمشي صورة جديدة ولا نمشي إيه نستعد بقى رمضان ولا نمشي مثلا صورة زي صورة الكهف مليانة قصص ولا ناخد سلسلة قصص القرآن كل مرة قصة من قصص القرآن ولا آه، ايه الفكر بتاعكم استعداد لرمضان ماشي.
الحمد لله احنا خدنا صوره من صور القران ف- ف- يعني وجدنا فيها جزء التعبير فممكن ناخد واحده من صور جميل جدا سو- اولوياتنا عليه
الزخرف ماشي انا مش عايز ادخل من صورة يعني مليانة احكام ومليانة ده انا عايز يعني انا قول اتفضل. العنكبوت الله دكتور الصبر يوسف سورة يوسف والله بفكر في سورة يوسف بس سورة يوسف عايزة قلب جامد عايزة بريف هارت انا انا بفكر طب ايه رايكم في قصص القرآن ايه رايكم في قصص القرآن بحيث ان احنا ن- ايه يعني يبقى درس التفسير برضه ونستعد لرمضان بالارتباط بكتاب الله برضه بس ايه هو عموما يعني انا لسه ما قررتش انا انا كنت بشوف بس رايكم كده وفهمت طب في موضوع تاني حد يفكر ان احنا نتكلم فيه ايوه يا دكتور معين لو لو حلقه واحده بس صوت البنات في الشارع ولبسهم ما هو كده كده ان شاء الله باذن الله الدرس الجاي ان شاء الله يبقى احنا اتخطفنا رجاله ان شاء الله باذن الله يعني ايه ده هيبقى في درس عن الاستعداد لرمضان دروس ان رمضان وخط السير والاستعداد دي ان شاء الله مستمره باذن الله سبحانه وتعالى ايه سيره نبويه يا- سيره بقى يا باشمهندس سعد يا دكتوره هو اللي هو اللي ان شاء الله يبدع فيها باذن الله سبحانه وتعالى طيب خلاص نسال الله التيسير باذن الله ونبدا بقى الحفله و يلا نرفع ايدينا بالدعاء بقى اللهم لك الحمد العظيم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم عز جارك وجل ثناؤك ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم صل على نبي ال- الرحمة اللهم صل على الحبيب محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا اللهم فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ونورا اللهم افتح علينا في فهم كتابك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا عزما رب زدنا إيمانا ويقينا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب زدنا علما اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا و- وأخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سبل السلام ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ألف بين قلوبنا على ما يرضيك عنا اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين واجعلنا من الفائزين بليلة القدر يا رب العالمين اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا اللهم يسر لنا الدعوة إليك و و وارزقنا شرف الدعوة إليك لآخر لحظة في أعمارنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك